أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيهم
السلام عليكم حلقتنا النهاردة قصة التالية شيرين اتجوزت شيرين اتطلقت الله جاب الله خد الله عليه العوض تزوجت شيرين وهي لم تتعدى العشرين لمدة خمس سنوات فقط لا خمس شهور فقط وهذه هي الكارثة نعم من الذي جعل هذا البناء الزوجي هشا ومن الذي عجل بسقوط المدوي ومن المسؤول عن مطلقات صغيرات لهن أصبحن زوجات ولا عدن صغيرات بريئات شيرين ليست وحيدة في ضمن الضحايا من ضحايا الطلاق المبكر تعالوا نشوف دكتور عبلة برحب بحضرتك معانا النهارده واحنا بنستزيد من خبرتك بنستزيد من علمك ولكن النهارده احنا وصلنا لمحطة خطيرة جدا وظاهرة من الظواهر الخطيرة وبالفعل من أخطر الظواهر على المجتمع ألا وهو الطلاق المبكر وأصبح هناك آه، مطلقات صغيرات ب آه، يعني حياتهم كلها مهددة الآن مبكرة لماذا يتهم الإسلام في البداية أنه مبتدع للطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم ما هو يا بنتي من جملة الظلم ومن جملة الكيل بمكيالين لو الناس بتقرا كويس هتعرف ان منذ ان عرفت المجتمعات آه، الأسرة وكيف تتكون وعرف الطلاق لو رجعتي لمصر القديم هتلاقي قوانين أحمس آه، اتكلمت في هذا الموضوع حتى وجدت بردية مدون عليها أول وثيقة طلاق هنلاقي برضو في آه، قوانين حمورابي سنة 282 قبل الميلاد اتكلمت عن الطلاق وعن مشروعية الطلاق هنلاقي في الهند قوانين مانو اتكلمت في هذا الموضوع هنلاقي في آه، رومان رومانيا القديمة الدولة الرومانية القديمة هنلاقي في ناس مارس- مارست الطلاق بلا حدود زي آه، أنطونيوس ويوليوس قيصر وأوكتافيوس آه، ولم ينظم ولم يحد هذا إلا من خلال قوانين جوليا هنلاقي الم- اليهودية كانت تتحدث عن الطلاق وشرع الطلاق وشرعت وثيقة الطلاق وخاصة عند ال- آه، القرائين وهم من أهم ال- آه، يعني آه، الطوائف اليهودية واهتموا جدا بتفاصيل أسباب الطلاق هنلاقي المسيحية ب- وخاصة الكاثوليك بطوائفهم السبعة آه، آه، يعني هم الوحيدين اللي هم وقفوا عن عند قضية الطلاق وقفة شائكة وشديدة إنما الأرثوذكس وافقوا عليه ووافقوا على الانفصال الجسدي والبروتستانت كذلك وحددوها في حاجتين ثلاثة العقم والزنا جاء الإسلام احنا زي ما احنا عارفين إن احنا سبحان الله بننفذ شري- الشريعة أو بنتعامل مع الحنيفية الأولى فإذا كان تعرف هذا في الحنيفية الأولى فجاء الإسلام منظما ومقننا ومتبعا لما يجب أن يكون إذا لكي تستقيم الحياة الأسرية أحيانا بيبقى الطلاق راحة و- و- وفي نفس الوقت بيبقى الإنسان لما بيحس إنه خد حريته بيمارس حياته بطمأنينة ويبقى شخص فاعل وشخص إيجابي أحيانا الطلاق بيبقى فرج على ناس كتير قوي ولو قلنا مفيش طلاق والكلام ده الحقيقه مستشرق قالوا لو قلنا يعني لو حرمت الشرائع الطلاق مم.
لكانوا قالوا يا ريت يبقى في طلاق وعايزين نخرج من اللي احنا فيه وبعدين ايهما اولى هرجع تاني واقول احتفظ بيها وتحتفظ بيه وهم يعني الاثنين مش طايقين بعض ويتربى الاولاد على حلبة الكراهية نعم ويبقى له هو اصحاب وهي لها كذا هي دي تبقى حياة يا جماعة نعم فعشان كده هنجد الطلاق في الشريعة الإسلامية كان له ضوابط وكان ي... ي... شوفي ربنا بيقول طب لماذا تهم شوف يعني ال- لماذا الحق.
تهم هذا الدين رغم ان حضرتك يعني مشيتي معانا سلسله من ال من ال- ال- الحاجات المؤرخه آه.
منذ قديم الازل إن هناك طلاق آه لماذا توقفنا عند الاسلام في بالتحديد في دولة النهاردة ها عندها آه، 200 مليون بقرة يعني شوف العدد غير عادي مم.
ها ومحدش بيجرؤ مم.
يمس عقيدتهم ولازم نحترم أي حد نعم لكن احنا اللي بن- بنمثل ايه؟ ضعف هن على نفسنا يا بنتي هن ضعفنا فعشان كده بقينا مرمى لكل رامل اي واحد عايز يقول حاجه يقول لك المسلمين لان لو لينا بقى آه، يعني معلش صوله وقوه وال- وانضباط وهنجبر العالم على انه يحترمنا لكن من جمله زي ما بقول الكلب مكيالين يعني آه، هذا شوف الموضوع ربنا موضوع سبحانه وتعالى يقول لك وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته نعم وطبعا ده ما يجيش غير ايه هو ت- الطلاق يا حبيبتي في الشريعه الاسلاميه عشان بس الناس ما تتصورش ان هو تشريع استثنائي شرع للضروره القصوى ان تعذرت الحياه بين الزوجين لكن ده ما بيحصلش عشان كده هندخل في الموضوع من الالف للياء معاه وهنقول لماذا استشرى هذا الطلاق المبكر واصبح ظاهره
يمكن احنا قلنا في الحلقات الاولى اولا عدم الفهم للقضايا الاساسيه للزواج نعم.
الزواج ليس متعه وانجاب الزواج قضايا اساسيه لازم كانت تناقش المال والعشره وتربيه الاولاد والعلاقه الحميميه نعم.
هذه هي الايه خلاصه ما يدور حوله او ما تدور حوله المشاكل نعم.
آه، ايضا زيدي على ده الدلال المفرط ال- آه، ابناء الوفره ولد بلا مسؤوليه وبنت مدلله مليون واحد بيخدمها ومليون واحده مش عارف بتقول لها ايه مم.
وفجاه تلاقي نفسها مسؤوله وعليها بقى تربيه وبيت وكذا كل هذه الامور ممكن العناد العناد الشديد اللي اصبح من اخطر الظواهر اللي بتتحكم في حياتنا إيه اللي ادى إيه اللي ادى لبناتنا وشبابنا الى هذا العناد لهذه الدرجه اللي بتصل الى هدم البيوت لان زي ما بقول لك لم يقدروا تبعات الزواج انه مسؤوليه وان انا بساهم في اعداد المتواليه لبقاء النوع الانساني وان الاسره هي نواه المجتمع الامور دي كلها لم تقدر وان الحياه الزوجيه مسؤوليات وان الحياه الزوجيه صحبه وان احنا لابد إن نفضل مع بعض عشان كده الاصل الزوجه الواحده مم.
وهقولها الف مره مم.
الاصل الزوجه الواحده مش الاصل التعدد فهي تفضل يفضلوا في صحبه طيبه عشان كده في القران الكريم عبر عن المراه بالصاحب بالجنب صحبه وهم صغيرين وبعدين يربوا اولادهم وبعدين يكبروا اولادهم وبعدين يعجزوا سوا وبعدين كل واحد فيهم بقى يبتدي ايه يصحي تاني عشان يصلي الفجر يصحي يقوموا الاثنين يروحوا يعم- يعملوا عمره نعم.
يعني الح- الحياه صاحب الجنب.
محلوله نعم في في واحة الإيمان لكن معقدة في خضم الحياة الزاهل الذي نعيشه الآن هل حضرتك بتجدي ان التلفظ بكلمه الطلاق الان اصبحت سهله جدا وان واحد يعني يرمي من الطلاق او يهدد بالطلاق حضرتك يعني موافقاني في هذا ام لا؟
هي المشكلة يا بنتي ما فيش آه، ثقافة دينية وهناك تهاون نعم.
غير منطوق وغير يعني ملموس بكل ما هو شرعي والقضية الكبيرة ان ياما ناس عايشين تحت سقف واحد وهي متحرمة عليه نعم لان لما يقول لها طول الوقت انت طالق انت طالق انت خ- مش عارف انت طالق على طول إن- زعل لاي سبب انت صحيح.
طالق مم.
ونسي في حديث لحضره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعه نعم.
ف آه، يعني مفروض ي- يعني ندي آه، نفسنا فرصه نعرف ديننا صح لان احنا في الاخر هنسال وهنقف بين يدي الله اللي ادانا هذا المنهج فالتهاون في شرع الله والتهاون في كل آه، الضوابط آه، التي تعلمناها قطعا هيؤدي بنا الى هذا اما تلاقي نسبه كبيره جدا من بناتنا بعد سنه اولى زواج مش سبعه بقى ولا خمسه مم.
ده الهرشه من سنه واحده بتتطلق نعم طب ده ده ليه؟ والمصيبه على فكره إن- آه، يعني تقعدي معاها تقول لك انا ما كنتش قصدي ان الموضوع يتخرب بقى مم.
لان هي باصه لايه تاني؟ باصه ان عملت بيت شيك قوي وعملت آه، مش عارف ايه وجابت الشنوا وجابت ال- الحاجات اللي مش السينيهات كلها الله ده كله ده هيتكوم وهيتعبى وهيتحط في بيت ابوها تحت وكذلك السلم الرجل ولا وكذلك الرجل الراجل اللي صرف كتير قوي قوي فجأة هيلاقي نفسه يعني الشقة هيفضيت وبقت عضبانات هيعمل بيها ايه خراب ويقول انا انا ما كنتش قصد انا بتكلم عادي فوجئت ان انا خلصت الثلاث طلقات وانا مش حاسس طب هل هذا يليق مم.
بمن وصلوا الى اعلى مراتب الثقافه والعلم المفترض اللي نعم.
خد ماجستير واللي خدوا دكتوراه واللي خدوا حتى الليسانس ولا البكالوريوس او اي آه، مرتبه علميه المفروض زي ما فهمت ازاي تتعامل مع حياتك افهم يعني دينك و- و- والتوجيهات ال- الربانيه عشان تستبقي آه، بركه بيتك في زوجات وفي يعني صديقات ليا الحقيقه كثيرات فاضل لهم طلقه واحده وهذا من جراء عده الطلقات وفاضل لهم واحده فهم بيقول لك يعني بيضحكوا بيهزروا ان خلاص فاضل لي مره واحده انا كده يعني يوم ما هيتلفظ ابقى انا كده خلاص لازم بقى ده هيبقى طلاق تصوري.
دائم تصوري بقى يا نيفين الكلام ده يحصل والست عندها خمسين ولا ستين سنة تخيلي وياما مشاكل بهذا نعم ولكن النهارده بنتكلم عن المطلقات الصغيرات اللي حياتهم بتنتهي قبل ان تبدا يعني آه، هي طبعا مأساة ومأساة كبيرة لكن أنا بقول لك تخيلي آه، آه، واحدة جاية لي عندها حاجة وستين سنة تقول لي زوجي حلف عليا وطلقني ولا ليا بيت ولا واهلي ماتوا اخواتي وامي وابويا مال- ما- ماتوا ماليش حد اروح فين مم.
تخيلي عايزه تيجي تقعد في بيت المسنين شوفي احنا وصلنا لدرجه ايه ليه يا حبيبتي لان الح- للاسف مش فاهمين يا اخوانا عايزين نعرف حاجه اسمها هناك طلاق راجعي وهناك طلاق بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة ثلاثه اشهر بشرط انه يكون مدخول بها لو طلقها قبل الدخول لا يجوز ان ترجع اليه الا بعقد ومهر جديدين المفروض ان يكون آه، ما تكونش الطلقه الثالثه لان لو الطلقه الثالثه تبين منه المفروض يرجعها في هذه الفتره اللي هي اذا اذا ح- يعني قال هذا اليمين مم.
وقاله لها ازاي انت طالق مم.
فارقتك او أقف ك- يعني مهم يعني دون تهديد افرض يعني هذا هذا لا دي حاجة تانية بقى مم.
التهديد حاجة تانية ده تلفظ عقد النية صريح.
على الطلاق مم.
وفي لفظ كناية مم.
ده لابد عن- له من نية يعني إذا لا أنت طالق مش محتاجة نيته بقى ما خلاص ما هو قالها قالها صراحة انما لو كان بقى مثلا ايه آه اللي زيك ما ينفعش اعيش معاه انت متحرمه يعني في بعض الالفاظ الكنايه محتاجه اقول نيتك ايه مم.
عشان كده بقول اللي اي واحد يرمي على زوجته يمين لازم الاتنين ياخدوا بعض ويروحوا دار الافتاء ويسمع الزوج ويسمع الزوجه ويعرف الملابسات مم.
وفي الطلاق البائن نعم.
الطلاق البائن اللي هو اذا آه، آه، يعني طلقها قبل الدخول نعم خدي بالك طلقها قبل الدخول ليس لها عدة و و وال- والمشكلة بقى في ايه انه مش ممكن يراجعها الا بعقد تاني ومهر جديد نعم.
وحواديت من البداية خالص والطلقة الثالثة لا نطلق عليها طلاق بائن لا بائن دي اسمعيني مم.
في بائن بينونه صغرى وبائن بينونه عشان كبرى أتوقف.
احفظوا بقى يا جماعه لدينا- احفظوا لدينا معانا فاصل.
وربنا ما يعرضكم ليه ابدا امين يا رب العالمين فاصل توقفنا في الفاصل السابق الحقيقه عند نقطه هامه جدا وهو ما الفرق بين الطلاق طلاق البينونه الصغرى والكبرى والان لنا الاجابه
آه آه لسه بقول آه البائن بينونة صغرى اللي هي طلقها قبل الدخول اللي هي آه طلقها آه على مال اللي بنسميه الخلع آه او ممكن يطلقها على مال او اذا كان طلقها آه عند ال- ال- المأذون نعم رسمي يعني الطلقه دي بقى مم.
اسمها بائنه ليه؟ لانها ما ينفعش ترجع له في العيله لا رجعت لها لا ان شاء الله في رجعه آه، انت- البائنة.
يعني انت شد على حيلك على البرايا ليه الوقت خليك معايا.
يوم يخافوا لا الطلقه دي ممكن يراجعها نعم.
بس بعقد ومهر جديد واخده بالك لكن تت- يعني ما فيش لا ما فيش معنى انها مثلا يخش البيت وهي قاعده و- و- ولابسه عري- لا لا لا الكلام ده انتهى نعم.
في الرجعيه ممكن نعم ممكن يدخل ويلاقيها قاعده وتتزين و- ويصرف عليها كل الامور دي واجبه نعم.
انما في البائنه لا الا اذا راجعها مره ثانيه نعم.
اما البائنه بينونه كبرى هي الطلقه المكمله للثلاث نعم اذا كمل الثلاثه لن تعود اليه الا اذا آه، تزوجت رجل اخر مم.
في الحاله دي ممكن ترجع له بشرط ما يبقاش محلل ما يبقاش التيس الم- المستعار زي ما حضره النبي صلى الله ألا عليه يشعر وسلم الرجل يعني بحرج شديد جدا أو بجرح شديد جدا لما يعرض زوجته للطلاق اللي هي طلاق البينونة الكبرى اصل هي صعب كمان ان لو انت شفتي الضوابط الشرعيه بتقول ايه هنلاقي هذا للتخويف وللتحذير وليس للتنبيه نعم لان اولا عشان ترجع لجوزها الاولاني لازم تخلص عدتها وتتجوز بطريقه عاديه جدا مم.
مش واحد مقصود نعم.
زي ما في كان في علم اسمه علم الحيل نعم.
آه كان آه، يعني الامام ابو حنيفه قال به لمن يريد في ناس بتعمل أو بتشتغل هذه الشغلانة بالتحديد آه، قضاء يعني.
حاجة وخلاص آه يعني لا لا لا هذا حرام حرام حرام نعم.
لا يجوز يعني نعم.
دخلوا مثلا ولد صغير ويمسها كده هو ولد بيبي صغير يعني ويبقى لا طب هذا لا يجوز فهذه الحيل انتوا بتعملوا الحيل دي على مين؟
معقولة.
فكل هذه الامور ال- الامور أمور.
لا تصلح ان تكون سببا لان تعود الزوجه لزوجها طب من- الاول من يفعل هذا اه إيه ما يعني ينفعش ما آثم ينفعش جزاؤه ايه لأن- هل الزواج ده صحيح ام لا ما هو انا بقول لك اهو لازم يكون الزواج عادي جدا شافها وعجبته واتجوزها وعاش معاها وحياة الأزواج العادية جدا وبعدين طلقها الأمر آه بأي- بأي صورة من الصور لكن- لكن لو تعمد إنه يطلق يبقى هذا يلحقه الإثم طيب لو كان مقصود إنه يتجوز شوية ويسيبها عشان يحلها من الأول يبقى يلحقه يلحقه الإثم الاثم وعادت الزوجه لزوجها آه.
بهذه الحيله آه يصلح هذا الزواج ام لا لا هيصلح طبعا لا.
هيصلح لان العقد سليم هيصلح.
يصلح هيصلح لان هو اتجوزت ده- في التقت برجل اخر نعم و- وقدامنا النيه سليمه اهي قالت انا نعم نيتي لكن صح هي تعلم ان هو ده داخل على إيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم.
فطالما نيتها كده هتحاسب على نيتها نعم.
لا مش تقولي كده بقى قولي يعني ليه تعرض زوجتك سرك مم.
اين الغيره ما هو ده أين السؤال الاول عشان كده أين قلتيلي في آه.
ضوابط اه يعني ازاي تعرضها لهذا ال- الوضع المهين وعلى فكره آه، يعني وهي مش بس بتبقى في السينما مم.
انها لما تتجوز واحد تاني تلاقيه الطف كتير من جوزها وت- واستمر خلاص وما ترجعش لجوزها مم.
وكتير قوي بتحصل مم.
مثل هذه الحاله فاحنا يعني ربنا يهديهم كده ويفهموا ان ان شاء الله ما يبقاش حتى في كلمه طلاق من اساسه ولا نعبث بهذه العبارات آه، يعني انا عايزه اتكلم عن نقطه هامه جدا الا وهي عدم وجود الخبره للفتاه او للصغيره اللي هي بتطلق الا تعلم ان هناك اثار ماديه ومعنويه ونفسيه يعني هتنتابها او هتصيبها عشان كده المفروض الام تكون على درجه عاليه من الوعي ويا اخوانا مش بلاش بلاش الام ممكن الام تكون برضو يعني منصرفه ولها دنيتها ولها كذا لازم ويبقى على سبيل الوجوب والالزام ان تكون هناك محاضرات دورات تثقيفيه لراغبي الزواج نعم يشرح فيها ما معنى الزواج ولماذا الزواج ولما الأسرة مم.
ودورك إيه وحقوقك إيه وحقوقها إيه و- و- والت- وكيف يتم الطلاق دون أن نست- أن نشعر وما هو اللفظ الذي يعني يؤكد الطلاق كل الأمور دي لازم يبقى فيه دورة وعلى سبيل الوجوب أنا بقولها أهو، على سبيل الوجوب عشان ما نتعرضش للي احنا فيه نعم لان احنا دخلنا في في ارقام ذاهله نعم للمطلقات الآثار المعنوية والنفسية اللي بتصيب ال- ال- الزوجة اللي طلقت مبكرا المطلقه مرفوضه في المجتمع آه، برضو طريده آه، الاسر آه، لكن أنا شايفة ال- المعنى اختلف من كتر ما ما النسبة يعني كترت بس ما أو فيش حد كبرت.
بيرضى يدخل مطلقه بيته ويخليها تاخد عليه وزي ما كانت يعني ممكن يكونوا صديقتين واعرف الكلام ده كتير قوي آه، فجأة آه، الأمور بتختلف تقول لا دي اتطلقت ما ينفعش يعني فاهم يبقى حتى بقت حاطه حتى لو كانت هي ست فاضله جدا جدا لكن آه، بتجبر على انها تبتعد عن كل بيت فيه زوجين لان بيبقى فيه احساس بالخطر آه، عند الزوجه تجاه اي واحده مطلقه عايزه تاخد جوزها حتى لو من الجيران نعم.
واحده من الجيران اتطلقت وهم كلهم حاضرين وشاهدين وكانت صاحبتهم وكذا بينعزلوا عنها باي صوره من الصور نعم لكن أنا بتحدث عن جزئية أيضا عشان كده احنا لسه المطلقه يعني للاسف غير مقبوله اجتماعيا نعم لكن أصبحت يعني مقبولة الآن من كثرة ال- الأعداد أصبحت يعني خلاص بقت في وسطينا من كل عشرة واحدة أو اتنين يعني ما هي ما- ما برضه ازاي انت- تبقى غير برضه مع- انت مش ما قابلت ما قابلتيهاش مم.
اجتماعيا نعم.
لكن اه- قابلتيها كمجتمع بحكم ظروف الزماله بحكم ظروف العمل مم.
لكن ك- كاسر لا ما حصلش ولذلك بقى دلوقتي في مجتمع المطلقات لهم مكان لوحدهم بيقعدوا مش عارف يعملوا ايه يسهروا وسفاق يعني بقت في حواديت تانية وكل ده طبعا هيبقى له مترتبات واثار سيئه على السمعه وسيئه على الاخلاق سيئه على نفسيتها سيئه ع- ن- نوع من الاحباط الغير عادي سايبه ابنها ولا سايبه بنتها والابن بيتربى عند جده والبنت مش عارف فين لا لا لا العمليه كده مش نافعه مش نافعه وبعدين هاتوا القصه يا اخوانا من الاخر مرحله عمريه وهتخلص نعم فالمفترض ان انا زي ما بقول اذا كان في عناد يبقى لازم اعالجه اعالجه ازاي اعالجه بالاصرار الإي- الايجابي مم.
يعني اعرف واحده اصرت عن- معاها اولاد وبتدرس وهي عنيده لكن وجهت العند صح مم.
فاصرت انها ما- ما يبقاش عندها شغاله وتدرس وتربي عيالها وتعمل وت- واجباتهم وتروح شغلها ونجحت وتفوقت وخدت الدكتوراه وما كانش عندها شغاله ده الاصرار الايجابي
يبقى لبعض الحالات اللي حضرتك شايفه اللي اللي هي العناد.
اتخذت قرار الطلاق ايجابي يعني بطريقه آه.
ايجابيه الام آه، يعني من اسباب الطلاق الحقيقه في اليوم اللي احنا شايفينها دلوقتي زي ما بقول العند الاهمال مم.
آه، اهمال الزوج في من اول سنه مهملها من اول لحظه بيط- بيقلد بي- بيهددها بالطلاق نعم.
يعني اهانه لكبريائها حتى واهانه لكرامتها آه، من اول يعني ما فيش يعني لسه دول جاي جايين المفروض من شهر العسل او عايز يوريها بقى ان هو آه، يعني سيد يقوم يديها كلام مهين ما تقبلوش دلوقتي لان في امور اتغيرت في حياه المراه كتير نعم.
قوي نعم.
مش عايزين نضحك على نفسنا النهارده مش زي ما بقول ما بتاخدش ثقافتها من امها بس ولا من ظروفها بتاخد ثقافتها من عب من خلال ال- ال- الاعلام من خلال المسلسلات من خلال الأف... طبعا اذا كانت ست بسيطه نعم.
من خلال القراءات اذا كانت متعلمه نعم.
فالقضيه محتاجه الرجل يفهم مم.
ان ال- الاسره زماله نعم لماذا يعني نرى ان هناك طبقات آه، زادت فيها نسبة الطلاق اللي هي طبقة المثقفين المرفهين ال- دائما جالسين في النوادي وال- يعني هذه الطبقة بالتحديد ونلاقي الطبقة المتوسطة والطبقة البسيطة بتخاف حتى الآن من الانفصال وتخاف من تفكك الأسر اه هي كانت برضه ليه؟
هي مرجعها مادي يعني احساسها بالاستقلال نعم واحساسها انها تقدر لوحدها تعيش آه، وتصرف على نفسها وحتى على اولادها نعم.
وهو مقصر او متقاعس و- وله سلبياته مم.
طيب يعني لزومه ايه مم.
بناقص وده كتير قوي النهارده آه، ال- ال- اللي عندها اللي لديها وفره واللي لديها آه، وظيفه مر- مرموقه واللي لديها حساب بنكي نعم.
آه العملية هانت عندها زي ما بقول لك إذا كان هناك عيب في الزوج وعدم فهم لطبيعة الزوج دي رحلة عمر ده أنا مش محتاجاه النهاردة محتاجاه بكرة وإذا مش محتاجني دلوقتي محتاج نح- محتاجني بكرة محتاجني لما يتعب نعم عايز حد يمرضه آه، آه، ظاهرة تدخل أصابع الاتهام يعني بتشير آه.
إلى تدخل الأهل من الأسباب أيضا للطلاق هل هذا صحيح؟
مظبوط آه.
آه، آه، زي ما قلت التدليل المفرط الاحساس بان ابني وبنتي اللي اتهنوا وهنتهم العمر كله جاي البنت دي ت- تتعبه ولا جاي الواد ده يأذيها ولا يتعبها مم.
سيبيه واتجوزك ست سنين دي عباره بتقولها احيانا مم.
امهات لا- ما بيتقوش الله مم.
طبعا آه، لان دي جهاله باينه من الام لان ده اتحسبت عليها جوازه واتحسب عليها حياه نعم.
بدل آم، وياما ناس اتصح- اتصلحت يعني ياما ناس كانت فيها عيوب واتصلحت نعم، صحيح.
الراجل اللي عنده اصحاب كتير وبيسهر مع اصحابه لو عملنا جلسه كده بسيطه لا يا ابني شوف زوجتك ممكن الامور تتصلح مم.
انما من اولها ناخد حلول جذريه ده مش حل ده, ده مشاكل وعلى على فكره اللي بتعاني منها الام والاب بعد أكيد، كده أكيد.
يلاقوا البنت عايزه تسهر البنت مش عارف ايه مشكله كبيره جدا شفت امهات جايه تصرخ مم.
ادعي لنا انها ترجع لجوزها تاني طب ما انتوا اللي طلقتوها
احنا نتوقف آه، في هذه الحلقة عند هذه النقطة لدينا غدا ان شاء الله يعني لقاء عن آه، الخلع وهو مرحلة اخرى من الطلاق ولكن في حلقة قادمة ان شاء الله ولهذا دائما بنؤكد ان قد يختفي الحب احيانا من حياتنا وقد تتعرض علاقاتنا الاجتماعية لهزة طارئة وقد نفقد بوصلة الطريق في بعض الأحيان ولكننا أبدا في حاجة إلى المودة والرحمة فهما الحياة شكرا وإلى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي باقي لنا كل الناس بتروح وتيجي